إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فهذه الطائفة أيها الإخوة هي أمنة للأرض بحيث أن الله عز وجل إذا ما قام, قام قوم على الحق أيدهم الله عز وجل بتأييده فلا يضرهم خذلان من خذل ولا تخزيل من خزل ولا يضرهم حرب من حارب لأن الله عز وجل سبحانه وبحمده هو الذي يؤيدهم لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين طالما أنهم على الحق فسيكونوا على الظهور دائما مع قلة عددهم وربما في بعض المواضع يقال أيضا على ندرة وجودهم يعني قل أن تجد من هذه الطائفة أحد تلاقي عدد يسير قليل لكن مع ذلك توفيق الله عز وجل لهم هو الذي أظهرهم على عدوهم مع قلة مواردهم وقلة عددهم وقلة عتدهم وإني لأشهد لا في الحقيقة أن هذا الموقف أو هذا المؤتمر الماكس لأسبوعين أراه من جملة عمل تلك الطائفة فهذه طائفة على الحق ظاهرة وما نحياه نحن الآن مما لم يحدث في التاريخ قبل ذلك قط وليقرأ إخواننا التاريخ وطبعا فيهم طلبة العلم والأفاضل الذين قرأوا التاريخ فإنهم لن يجدوا مثل هذا قط إيه هو اللي مش موجود مثله قط أن يسمح أهل السنة أو أن يتساهلوا في التعامل مع الشيعة لم يكن في التاريخ قط وأقصد بأهل السنة علماء أهل السنة طبعا إنما الملك عقيم ده شيء معلوم الملك عقيم من الممكن أن يتخذ الملك اليوم قرارا وينقضه غدا ودي دي مسألة يعني التاريخ بها مليء لكن نتحدث عن أهل العلم الطائفة هذه الطائفة المنصورة لم يكن قط في التاريخ أحد منهم يتساهل مع هؤلاء كانوا يعيشون في مكان واحد كانوا يعيشون في مكان واحد وده شيء مما نقره لكن كانوا يعيشون في البلد الواحد على قوانين أهل السنة فإذا ما أراد أحد منهم أن يغمز أحدا من الصحابة أو من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غمزه في داخل نفسه وهو مع ذلك يخشى يعني يبقى بيكلم نفسه ومرعوب لأنه إذا رؤي على ذلك أخذ وعوقب أشد العقوبة كما سأذكر لك من فتاوى أهل العلم التي سارت بها الركبان في من يقع في, في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذ هو موضوع هذا المجلس وإلا فالقوم كما تعلمون يقعون في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته حتى حتى في آل بيته الذين يخرجون ويزعمون أنهم ينصرونهم فهم يقعون فيهم حتى كان بعضهم يسمي الحسن رضي الله عنه بمذل المسلمين دخل عليه يوما وقال السلام عليك يا مذل المسلمين وهذا تجرى بهم الكتب ليه لأنه صالح معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة كما تعلمون فقالوا أنه أذل المسلمين مع أن هذا الفعل مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين لكن حيث أن كان موضوع اليوم إن شاء الله عز وجل من جملة ما يخص هذا الأمر هو موضوع الصحابة فأنا أتحدث عن الصحابة فمن قال لنا انهم كانوا يعيشون معك لان دي شبه زي ما بقول لك ما حصلش في التاريخ ابدا ان علماء السنه بقول سمحوا فضلا عن انهم يدخلوا ويجيب له عله يعني انه يتعلل له بان ممكن وسهله وان هذا الشعب شعب مصر هذا شعب عالج الاغريق وعالج الحكم النصراني وعالج الغزو الفرنسي والإنجليزي و... ومع ذلك فإنه لم يتغير في الحقيقة هذا الكلام عام ومن جملة التلبيس على المسلمين بل ما نراه نحن الآن أن هذا الغزو قد أثر في الناس حتى قال بعض الكتاب مش عالم من العلماء قال لقد رحل الإنجليز البيض وتركوا الإنجليز السمر وأنتم تعلمون أن بيننا الآن من يراعي مصالح الإنجليز أكثر من الإنجليز أنفسهم صح ولا لا وهم الذين يحركون الدولة قاعدين يقلبوا الفتن كما ترون إذا هو أثر في الحقيقة والفرق أيها الإخوة ما بين وأنا في الحقيقة مش جاي عشان أرد على هذه الشبه وإلا فهو شيء ممض أمض ما في الموضوع أن يسمح أهل السنة بهذا ويتعللوا له ان في هناك فرق بين الشيعة وبين ال ال الإنسان الكافر يهودي نصراني مجوسي فرق بين هؤلاء ليه لأنه يقع في نفسك بغضه أولا إنه مش ممكن إنسان يدعوني إلى دين اليهودية مثلا ولا دين النصرانية ولا دين الفرس وأنا هقبله ده بالفطرة مش هقبله إنما هذا الرجل يقول أنا بدعوك إلى الدين الصحيح إلى الإسلام لذلك كان أمره أخطر كان أمره أخطر كما سأذكر لك من فتاوى أهل العلم فيهم ولم تزل الأمة تمجهم مجا كما أقول لك لم يحدث في التاريخ قط ما نعالجه في تلك الأيام التي اكتظت بالفتن وأنا إذ أتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لازلت منذ الأمس أو قبل ذلك وأنا أحدث نفسي أخذا وردا هل أحدثكم على ما يقول على مقالات الشيعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يظن الظن أنه يخدع بأن واحد لأن الشيعة عندهم التقية وهذا دينهم فيقعد معاك فإذا كلمه رجل من أهل السنة ترضى عن أبي بكر وعمر فإذا خلا سبهما ووقع فيهما وهذا أمر مشهور عن هؤلاء فقلت أذكر لكم ما يقول هؤلاء في كتبهم ولا أذكر لكم ما نعتقده نحن وقد ترجح لدي واستراحت له وما استراحت له نفسي هو أن أذكر لكم عقيدتكم أنتم ما هي عقيدتنا نحن لأن احنا زي ما بقول لك كده في زمان أن منا من يقول لا بأس وممكن واحنا معذورين والبلد في حالة قاسية من من التردي في حالة قاسية جدا وهذا الكلام في الحقيقة أيها الإخوة سيجرنا إلى ما لا نهاية الكلام ده لا ينبغي أن يقوله أهل العلم لأن أهل العلم بمنأى عن الدولة أهل العلم حاجة والدولة وسياستها حاجة تانية فأهل العلم حراس الشريعة يحرسون الدين فلذلك لا يحسبون لهذا الأمر حسابا إلا إذا تداخل مع الشريعة بسبب يعني وجد ان في مضرة عظيمة جدا ماشي انما دون ذلك لا يمكن لا يمكن انما يحرسون الدين ولذلك كما ترى وانا في الحقيقة لا اريد ان اعاد ان, إن يعني اخذ الحديث الى منحى اخر لكن كما ترون في غضون الايام الفائتة مدة تراخيص محلات الخمور ليه؟ لأن هذا أيضا سيجعل الاستثمار شيء جيد لأن في سياح والسياح ده لازم يشرب خمرة أمال يعني هيجي كده ماشي عادي؟ يعني أنا من شغلتي أن أنا أحمل له الخمر وقد ذهب سمرة بن جندب رضي الله عنه ليأخذ الجزية من يهود فلما دخل عليهم قالوا له ليس معنا من المال شيء انت حسابك قد ايه عندنا حسابي مئة ألف مثلا قال له معيش فلوس فكة خد مكانها خمر بيعوا آه، ولا بأس فأخذ سمرة رضي الله عنهم منهم الخمر تدرون حينما بلغ هذا الأمر لعمر رضي الله عنه مع ان هذا لأهل الكتاب هو موجود هو يقعد جوه في بيعته وفي كنيسته وفي بيته يصنع الخمر ويشرب الخمر لكن ما تشوفوش في الشارع ما يمشيش في الشارع مسطول ده يبقى في داخل بيته كما كانت الوثيقة العمرية التي عملت بها الأمة إلى 100 سنة بس لحد ما سقطت الخلافة فلما بلغ الأمر إلى عمر رضي الله عنه قال قاتله الله وكلمة قاتله الله دي كلمة كبيرة قال قاتله الله هلا أوكل إليهم بيعها ثم أخذ منهم ثمنها أنت بيع ما ما بيعلكش أنا أنت روح بيع أنت وبعدين يبقى اديني الفلوس في إيدي فأنت لو أهل العلم انجروا إلى هذه المسارب هتلاقيه دائما وده كلام أنا ضربت عليه أمثلة قبل ذلك كثيرة من أمثلة أهل العلم الذين كانوا لا يبالون بما تجري به السياسة مش ده مش شو- أنا شغلي الشريعة وحراسة الشريعة من ذلك مثلا كمثال عابر ما حدث مع الإمام النووي رحمه الله وده تاريخ عندنا بنذكره اهو وكانت دولة وكنا زمان دولة ده كانت دولة ولها هيبتها ولها مكانتها في أثناء هذه الدولة خرج جاء الغزو ال- ال- ال- التتري وكما تعلمون اني انا لما اكتب كلمة التتار المعادلة كده التتار يساوي موت ماحق لان التتار دول كانوا جماعة من الهمج الهامج لا يراعون شيئا البتة كان بيخش في البلد يقتل الأسرى ويقتل, ويقتل ما أخذ من بهائم الغنائم يعني غنم بقر أعزكم الله وغنم وماعز وج- يروح مموتهم ويجمع الملابس الأقمشة بعضها فوق بعض ويحرقها مش عايز منك حاجة أنا عايز أدمر بس عايز ادمر البلاد لذلك حتى لما تقرا مثلا الامام ابن الاسير رحمه الله في آه، كتابه الكامل في التاريخ كان يقول وهو يؤرخ ل- لوجود التتر يعني للدخول الغزو التتري كان يقول فكيف اكتب ما حدث في هذه الحقبه اؤرخ لم- لوأد الاسلام بيقول ده حصل وأد للاسلام في الو- في الوقت ده حتى ظن الناس ان التتار دول هم ياجوج وماجوج اخذوا العراق وما حولها في 40 يوم يعني ك... يعني كأن كأن بيتمشى في البلد مش بيحارب إذا خطرهم عظيم جدا خدوا العراق مرورا قتلوا في العراق قرابة 2 مليون إنسان إلا شيء بسيط أو تموا ال 2 مليون وعدوا رابع عليهم في اختلاف في رواية التاريخ حتى كان الرجل منهم ي- ي- يختبئ في باطن الأرض في الغرف اللي هي زي ما احنا بنقول الترنشات ده تصريف المياه زي البلعات كانوا بيستخبوا فيها فلما أحسوا بهدأة ال- ال- الموقف وإن مفيش صوت بره كان الرجل كما يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخه كان الرجل إذا كشف الغطاء وخرج لينظر مات من ساعته من شدة ال- الموتى وز- والنتن وزهم ال- ال- ال- ال- روائحهم ونتن آه، روائحهم يروح مصيبه بمرض يموت في ساعتها على طول يصيبوا بأمراض متعددة فيموت من ساعته يقول وحمل ال- وحمل الهواء نتن الموتى من العراق فأصيب أهل الشام بالطواعين شوف بقى مشي من العراق لحد فلسطين الهوا شال ال- شال المرض بس وهو ماشي كده فأصيب أهل الشام أمال بقى أهل العراق نفسهم كانوا إيه ثم مرورا بعد ذلك إلى أن دخلوا إلى الشام وأخذوا منها آه، أصقاع كثيرة جدا حتى كانت معركة عين جالوت كما تعلمون اللي هي آه، قادها سيف الدين قطز كان بعد قطز قطز طردهم من على على حدود مصر فقط خرج فلاقاهم فطردهم ثم مات قطز قتل وكان بعده الظاهر بيبرس البندقداري بيبرس لما أراد أن يقاتل هؤلاء قال اجمعوا لنا من الناس أموال لأن الأموال اللي موجودة في الدولة لا تكفي أنا عايزك تاخد بالك من هذا المثال فقال اجمعوا لنا من الناس أموالا ما كانش بياخد قرار إلا ما يأتي بأهل العلم يمضوا عليه وده كان عتاد الدولة أيضا فالعلماء قالوا المصلحة إن احنا ناخد من الناس فلوس علشان آه، ن- نمدها في الجهاد ونقاتل هؤلاء لأن أنت لو سبتهم على الشام هيستعيد قوته ويرجع يقتلك تاني فالعلماء وقعوا جميعا فقال الظاهر بيبرس هل بقي منكم أحد في حد من العلماء لسه ما وقعش قالوا نعم بقي كبيرنا أكبر عالم فينا قال من قيل محيي الدين النووي اللي هو الإمام النووي الشافعي رأس الشافعية رحمه الله فقال ائتوني به والإمام النووي كان كثير المعارضة لبيبرس لدرجة انه كان بيكلمه في مرتبات الناس ما اديتلهمش ليه وعملت لهم ليه وكان بيبرس من يعني كان بيكرهه من كثرة معارضته له وده عمل أهل العلم في الحقيقة فدخل عليه ظاهر بيبرس فقال يا إمام لما لم توقع شوف اسمع الكلام ده وبقول لك التتار بره على الباب لما لم توقع فقال له أيها الأمير إني أعلم أنك كنت مملوكا عند الأمير علاء الدين البندقداري كنت مملوك يعني إيه مملوك يعني أنت من جملة فلوس الدولة أنت عبارة عن فلوس ملك الدولة مملوك يعني عبد بس اللي حصل ان ان دولة بني أيوب بقى لما زالت وال وال وال والأحرار ماتوا بقى الأمراء اللي كان تحتهم هم المماليك فطلعوا بقى هم اللي بيحكموا الدنيا إنما هو في الحقيقة كانوا مماليك عبيد يعني فقال له إني أعلم أنك كنت مملوكا عند الأمير علاء الدين البندقداري وأعلم أن عندك كذا وكذا عبد وكذا وكذا أمة لكل منهم حصته من الذهب فإذا بعت ما عندك لأن أنت شخصيا في مال الدولة فإذا بعت ما عندك وبعت ما عند عبيدك وإمائك وكذلك فعل سائر الأمراء ثم وضعتم ذلك في بيت المال آه ثم احتجت إلى مال بعده وقعت لك طب يا إمام ده, ده, ده الإمام شمس الفقهاء كبير الفقهاء في وقته الإمام السبكي بيقول كان في النووي ثلاث خصال تضرب في الواحدة منها أباط الإبل لو واحد فيه خصلة واحدة بس من دول يسافروا له البلاد فبالك والثلاثة مجتمعين في الرجل العلم والزهد والورع والقول بالحق الأمر المعروف والنهي عن المنكر طب ازاي النووي يفتي بذلك لأن أنا لن أتجاوز حدود الله قال النبي عليه السلام ألا إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأنا مش هتجاوز حدود الله عز وجل إلا إذا وجدت الداعي الملح الملجئ ويكون له تصريف أيضا في حدود الله عز وجل فكانوا بيحرسوا الشريعة فقالوا لا زي بالظبط ما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية برضه للقائد التتري قازان وكلمه قال له أنت مغتصب وما انتش مسلم أنت لو مسلم لا تقاتل خليفة المسلمين مع أنهم رايحين عشان يتفاوضوا معاه اقعد كل قال له مش هاكل ده شجر اغتصبته ما... طب انت بتقول كده ليه ما تفاوضوا وخلينا ناخد وندي علشان لا حراسه الشريعه ما يجيش بعد كده يذكر في الشريعه ان احنا هادنا هؤلاء لانك بتتساهل في شيء من دينك في الحياه زي ما قلت لك زي ما انت شايف على راس السنه كان آآ آآ كان في الضرائب من جمله ما شمل شملت الخمور لان ده احنا اقتصادنا تعبان ولازم ننزل فسكت اهل العلم يجي عند راس السنه الثانيه اهو وأنا أرى أن هذا من جملة العقوبة على السكوت على دخول الشيعة إن ما تكلمناش بل بالعكس إنك تتعلل له معلش ولازم يخش وهيدفعوا ولا بأس أصل دي سياحة شواطئ مش سياحة دينية طب هو سياحة الشواطئ دي جائزة؟ يعني أنا لما ده أي حد بقى أي ملة أدخله وأقول له أقف كده عارم والنساء عاريات وبناتنا يطلعوا يتعلموا منهم المتخمين لهذه المناطق ده أصلا طب ما أنتم كنتم لا تجوزونه من قبل أصل إحنا في الحقيقة الاقتصاد متدهور والله عز وجل قال لقوم كانوا يعيشون على السياحة أيضا كما تذكرون أنتم يعني احنا في الحقيقة احنا بنعيش على السياحة ولا حاجة وعندنا من الموارد الشيء العظيم من من من أقرب المشاريع اللي قدمت في الأيام الفائتة فيلل الجماعة الطغاة اللي قاعدين ياخدوا براءات دول الفيلل بتاعتهم من جملة المشاريع قيل تؤجر هذه الفيلل الفيلل دي لو أجرتها للمواطنين هتدخل كم من المال يغنيك عن صندوق النقد نفسه انما إن انا ما اعرفش ده بتعملش ليه وزي ما قلت لك الملك عقيم مش شغلي انما طلبة العلم والعلماء كانوا ينبغي ان يقفوا على ثغر الاعتقاد على ثغر الشريعة ابدا لا يغادرونه فتفتن في اول العام مرة تنزل الضريبة على الخمر اديك اقرته وفي اخر العام لما تدخل هؤلاء تقوم تعاقب على ادخالهم لأن الله عز وجل بعد أن يمكنك ينظر ما تصنع في تمكينك بقالك ثلاث سنين ماذا أسريت الشريعة بأي شيء أسريت الشريعة في الحقيقة بأي شيء تظاهر الشريعة أنت بتقول لي إن المادة الثانية وإن هذا الدستور الناجع العظيم جدا في المادة المفسرة له ده هيخلي كل القوانين التي تصدر بعد ذلك تقول المادة الثانية مين اللي قال كده الدستور بيقول ان احنا بنرجع الى هذا الباب مش للماده الباب ده فيه ثمان مواد لو احتججت انت بماده عشان كده ولذلك نزل اهو التراخيص بتاعت الخمور دي تصادم الشريعه طب لماذا لم يقل احد ان القانون لا يظاهرها لأن في الحقيقة أنت لما بتيجي ترجع في هذه الأمور بترجع للباب مش للمادة للباب برمته فالقصد أيها الإخوة أن ما نحن فيه الآن أنا أظنه والله أعلم من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أن تقوم طائفة فتدفع في وجوه هؤلاء وإلا فالشيعة أنتوا أنا مش مش هضرب أمثلة من الماضي الآن الآن الساعة دي الساعة دي اللي احنا قاعدينها دلوقتي إخوانكم من أهل السنة على حدود سوريا يدكون دكا ليس بيد بشار وإنما بيد حزب الله مش كده ولا لا مدينة القصير من امبارح وهي تقصف قصفا عنيفا مع تصدي طبعا المجاهدون لهم لكن مع ذلك ده موجود الراجل ده قالها صراحة انت بتضرب ليه ده موضوع داخلي انا بضرب لان عندنا شيعة هناك قدرت تقولها انت طب انا عندي سنة هناك اخش اضرب انا مش كده ولا لا لكن انت لن تستطيع ذلك لان احنا برضو موضوع التوهم الضعفي والكلام دوت هو اللي مخلينا في هذا الامر فالقصد ايها الاخوه ان هؤلاء القوم شرار الخلق شرار من وطئ الحصى كما سترى الآن ما قاله أهل العلم فأنا أثرت أن أذكر لك عقيدتك أنت في الصحابة على محاور ثلاثة كيف ذكرت الشريعة تزكية الصحابة بحيث أنه لا يتعرض أحد لهم ببنت شفا ما حدش يتكلم معهم خالص ولا يعلق على أخطائهم ولا يناقش ما حدث بينهم من فتن لا نقول لأنهم من المعصومين ولكن لأن لهم من الحسنات ما تغمر سيئاتهم فلما تتكلم أنت في سيئاته تبقى أبعدت غلطت وهذا الكلام قاله الله عز وجل وقاله نبيه صلى الله عليه وسلم وقاله أهل العلم ثم نتحدث إن شاء الله عز وجل عن الزجر عن سبهم والنيل منهم, منهم بأقل شيء ثم نختم إن شاء الله عز وجل بذكر فتاوى أهل العلم إيه حكم من يسب الصحابة عشان حتى لو أنت قلت ندخله كده فرضاني بدون شيء اعتقاده ده في حد ذاته يخليني أنفر منه لا سيما وهو يمس وهو يمس الإسلام فقد احتفى القرآن الكريم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتفاء بالغا لتعلم قدرهم فقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قال أهل التفسير هذا يخاطب به في أول من يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون الأمة بعدهم تبعا وقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا مش يعني واقفين في النص لا وسطا يعني أفضل الأمم كما قال الله عز وجل قال أوسطهم أوسطهم يعني يعني أفضلهم وسطا هي أفضل الأمم وفي حديث الصحيح أن الله عز وجل ينادي على نوح يوم القيامة فيقول له هل بلغت فيقول نعم أي ربي فيقول من فيقول لقومي هل أبلغكم نوح فيقولون لا لأنه حينما يرى الإنسان عرصات القيامة يتبرأ الوالد من ولده قال لهم نوح بلغكم قالوا له لا ما حصلش فقال الله عز وجل وهو العليم الحكيم لنوح من يشهد لك قال أي ربي تشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو موضع التفضيل ولا شك أن رأس هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال أهل التفسير نزلت أصالة في عمر رضي الله عنه يوم أسلم وأنا لا أطيق أن أقول لك ما يقول الشيعة في عمر رضي الله عنه مش قادر أقول لك مش قادر أقول لك وطبعا هم أعمقوا في عمر لأن أصل القوم فرس أصلهم من الفرس وعمر أزل الفرس رضي الله عنه وغلبهم في كل موضع وآخر كسرى من ملوكهم مات في بيت فلاح اللي هو يزدجرد مات في بيت فلاح هاربا من بطشة عمر رضي الله عنه ودهم جنده قالوا لما أسلم عمر رضي الله عنه وأنتم تعلمون القصة قال رسول الله لسنا على الحق قال بلى وهم على الباطل قال بلى قال فمن من نعطي الدنية في ديننا ما يمنعنا أن نستظهر بديننا فخرجوا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا أذلة فأعزنا الله عز وجل بإسلام عمر وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل كبرتم حينما أسلم عمر تعرف القصة أن سيدنا عمر مر على فاطمة على فاطمة أختي فعلم أنها رضي الله عنها قد أسلمت فحصل بينها مناوشات قرأ القرآن وكان عاقلا فهم ما قال وقال ليس هناك من كلام أفضل من هذا ولا صفة أفضل من صفة من قاله سبحانه وتعالى ثم انطلق عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد تعودوا منه البطش فلما طرق الباب من قال عمر فقام حمزة وكان قد أسلم قبله بأيام رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني له فإن كان قد جاء يريد حاجة أنجزناها له وإلا قتلته بسيفه أنت عارف أن حمزة برضه رضي الله عنه كان متينا قويا يسامي عمر فقال له لو كان عاوز حاجة وإلا أنا هقتله بالسيف اللي في إيده كمان مش هطلع سيف من بتاعي أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمي أنا اللي هقابله بنفسي فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه لببه أول ما شافه مسكه من رقبته عليه الصلاة والسلام وجساه يعني مسكه كده وراح مقعده على ركبه عليه الصلاة والسلام ثم قال أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهاج بيت الأرقم هاجوا جميعا بتكبيرة كل كبر فقال جبريل هل كبرتم يوم أسلم عمر فقال له النبي نعم قال لقد كبرت الملائكة في السماء كما كبرتم في الأرض يوم أسلم عمر رضي الله عنه فقال الله عز وجل حسبك أي عمر يكفيك وقيل أنها في سائر الصحابة رضي الله عنهم أي أن هؤلاء عندهم من الإخلاص ما سأكفيك بهم كل مكروه لن يخلص إليك بسبب هؤلاء وكذلك قيل في تفسيرها أي أن الله سيكفيك ويكفي هؤلاء وده كله مدائح للصحابة مش كده ولا لا أن الله عز وجل تكفل بنصرهم أيضا هو من جملة المدح لهم وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذه الآية واضحة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال الله ع... وبعدين يا اخوانا انا عايز اقول حاجه ان القران لما يتكلم عن شيء بيتكلم عن شيء سامي وعظيم جدا مش كل حد بيتكلم عنه القران ولذلك أدخل الله عز وجل ذكر الآيات اللي في آخر الزمان في جملة الفتن ما ذكرهاش مثلا كما ذكر فرعون ليه يكتفى بذكر فرعون عن ذكر المسيح الدجال مثلا لأن القرآن كتاب عظيم جدا شريف فلا يتعرض لهؤلاء كثيرا فالقضايا التي يتناولها قضايا عظيمة كبيرة فلما يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مش في آية واحدة ده, في ده هو لو ذكرهم في آية واحدة بلغوا إلى الثريا فما بالك بقى لما يذكر في, في كل هذه الآيات قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عز وجل عنهم أجمعين وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الشيعة بيقولوا هنا رضي عنهم في وقت كانوا يعملون فيه الصالحات ثم بعد ذلك كفروا فسخط الله عليهم هم بيقولوا كده فاحنا نقول طب وفين الآية اللي بتقول كده هو ذكر رضاه عنهم ذكر أنه سخط عنهم ما ذكرش دي حاجة الحاجة الثانية أن علم الله عز وجل ليس فيه بداء ودي من جملة عقائد الشيعة يقول لك بدا إلى الله أن يفعل كذا فغير كذا وفعل كذا ده من جملة عقائدهم في ربنا نفسه سبحانه وتعالى ان ربنا ياخد قرار وبعدين بعد كده يرجع فيه يقول لك انا بدا لي امر تاني الكلام ده انما يكون عند ناقص العلم لكن ده يليق بربنا عشان كده يا اخواننا في رحله المعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الموضع الذي لم يصع لم يقف فيه احد فرض الله عليه خمسين صلاه وهو نازل قبل سيدنا موسى فقال له موسى ما فرض الله لك على امتك قال له فرض فرض خمسين صلاه فقال موسى راجع ربك سل ربك أن يخفف عنك فإن أمتك لا تطيق وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة أما النبي صلى الله عليه وسلم رجع أنتوا عارفين رجع أكثر من مرة لحد ما نزل آخر مرة قال له هم كم خلاهم قد إيه المرة دي قال له خمس مرات قال له راجع ربك فقال استحييت من ربي مش هقدر أرجع تاني بقى لما قال استحييت من ربي نادى منادي من قبل الله عز وجل هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي والحديث بالصحيحين يعني مش قال خمسين الأول سبحانه وتعالى وبعدين غيرهم بقوا خمسة ما بيتغيرش الكلام لأن هذا إنما يكون عند من علمه يتجدد أو فيه نقص والله عز وجل منزه عن ذلك طبعا أنا مش عايز أناقش كلامه في الحقيقة لكن هذا كان من نافلة القول وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فهذا رضا خاص لأصحاب بيعة الرضوان وقال الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال سفيان الثوري رحمه الله هم الصحابة اللي هم مين عباده الذين اصطفى وفي هذا ما يؤيده من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل اطلع على قلوب عباده فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب مطلقا ثم نظر في قلوب عباده فاختار من بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا أخواننا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ناس بعد الأنبياء بعد الأنبياء كلهم يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس أفضل من أصحاب كل الأنبياء لا حواري عيسى ولا أحبار موسى ولا حنفاء إبراهيم ولا أتباع نوح ما فيش حد أبدا أفضل من الصحابة بعد الأنبياء يأتي الصحابة وأفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه اللي الشيعة بيقولوا عليه صنم قريش لو أنت بتقول ما فيش خطر علينا من من منهم والجماعة دول لا يدخلون ما فيش حاجة اسمها سياحة مع أنه غير مرضية أيضا يعني حتى لو دخل سياحة ده شيء غير مرضي لكن ما فيش الكلام ده إنما ينزل إليك فيبث سمومه حتى ولو بظاهره تعرف لو لبس العمة السوداء دي ومشي في وسطينا هذا من جملة بث السموم وأنا عايز أذكر لك بين قوسين كده بس احنا عايزين يعني عايزين نقول للاخوه ان الصوت ان مفيش نور والصوت مقطوع والاخوه في حد قاعد يتكلم تقريبا هيقعد صوتهم شويه خلاص اتكلموا براحتكم انتوا عارفين يا اخوانا الاضلال بالسمت ان واحد يضلني بشكله ده موجود وكذلك الهداية بالسمت موجودة برضه الغزو بتاع الحملة الفرنسية نابليون بونابرت الراجل ده كان داهية في الحرب والمكر يعني كان محارب داهية وكان ماكرا جدا فلما عالج شعب مصر رأى أن هؤلاء القوم عندهم أصالة دينية عنده رقة جدا في دينه فقال أنا مش هقدر أغزو الجماعة دول مش هقدر أدخلهم أفكاري أدخلهم إزاي انتوا عارفين يا اخوانا لما جاء من فرنسا جاء معه بعض النساء العاريات بحيث ان انا مثلا لما اجي اعترض انت منزل دول ليه يقول لك انا ده اهلي دول اهلي منزلهم معايا ولاد خالتي و... وبنات خالي وقرايبي و... واخواتي الملوك الامراء اللي معايا موجودين معايا في البلد انت مش شغلك طيب هو هيستفيد ايه من كده هيستفيد ان النساء بتوعنا المرأة اللي كانت متعودة على أنها تستر بدنها برمته تتعود على أنها تشوف الست اللي لابسه شورت وأحيانا تتناظر معاها ده أنا لو لبست زي أنت عارف أن النساء عندهم هذا التباري أنا لو لبست زيها هبقى أفضل منها وأحسن منها دي حتى مسلوعة وبتاع إنما أنا فتحاول المرأة أن تصنع هذا الخطوة اللي بعدها طلع رفاعة الطهطاوي وراح جاي عندنا بنى مدرسة الألسن لحتى تناهض الأزهر يعني كان هو الأزهر فقط لا عايز يطلع دكتور وعايز يطلع مهندس وعايز يطلع جيولوجي وعايز يطلع كيميائي أي حاجة لازم يبدأ البداية دي يحفظ القرآن كاملا وبعدين يدخل إلى الأزهر وبعدين يتفرع من الأزهر أي شيء عشان كده تلاقي عنده مسحة دينية قاسم أمين على قد ما كان شيطانا في مسألة تحرير المرأة والدعوة التي ادعاها إنما لما لقى التبرج والسفور هو نفسه ندم لأنه في بقية من دين في أصله فأرادوا أن هم يمحوا حتى هذه البقية فابتنوا مدرسة الألسن وغيره فالشاهد ان انت لما تشوف حتى لما انا انظر اليهم بعض ال بعض ال ال الناس حدثني قال لو كنت ترى هؤلاء السياح الايرانيين في بلادنا غلبوا غلبوا في العري والسفور والتبرج وكده غلبوا السياح الاجانب في عريهم والجماعه دول عندهم المتعه يعني تجد ان نساءهم المراه منهم في غايه الرعونه لان دي كل يوم مع انسان إنسان النهاردة يتمتع بها يوم وليلة والتاني يومين والتالت شهر كل يوم في عند رجل فتلاقي المرأة خرجت من فضرتها فصارت شاذة شذوذا شديدا فتتصيد شبابنا تبقى أخطر عليه من غيره لا سيما إذا كان الأمر دي فتأمل جيدا والنبي صلى الله عليه وسلم قد احتفى بأصحابه أيضا احتفاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وده ترمومتر تقيس بيه إيمانك بقى إن كنت تحب هؤلاء عشان كده يا أخوانا الإنسان عشان ينتصر في هذه المعركة وهذا كلام كررته أكثر من مرة كما قلت لك الملك عقيم والقرار العالي لا يستطيع من دونه أن يصادر عليه لا سيما كما قلت لك أن محنة الوقت ان ان آآ آآ بعض اهل العلم راى ان ممكن ومعلش عشان نرفع هذه المحنه وبتاع فكان ده خلاها بقت سهله فضلا عمن اراد اللي راها انها مش كبيره قوي يعني اتكلم بس مش كتير وده برضه انا مش فاهمه يعني بعضهم يقولوا له نتكلم قال نتكلم بس ما تكتروش طيب هو النهارده لما انا انهى عن المنكر مش ده منكر يبقى انت طالما قلت لي اتكلم يبقى ده منكر مش كده الغايه من انكار المنكر ايه ايها الاخوه انه يتغير انه يتغير ما تقوليش ان الغاية من انكار المنكر انك تتكلم في انكار المنكر ده عشر مرات وتسكت لا مفيش عدد ممكن اتكلم مرة واحدة فاذا تغير اسكت ممكن اتكلم الف مرة فاذا لم يتغير جددت الفا مثلها مش كده ولا لا فانا مش متعجب ممن يقول هذا الكلام ده كلام فقهي ده على أصول فقهية إن نتكلم بس ما تكترش مش في كل حتة مؤتمر مش في كل حتة مجلس مش في كل مناسبة تتكلم طب ليه ما هو خطرهم لم يزل وعلى ق... لم يزل وعلى قدر هذا الخطر إنما يتحدث الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لك قدر إيمانك إذا رأيت أنك تبغض الأنصار وانت مش معنى بغضهم ان انت لا تترضى عنهم بس ممكن مثلا تلاقي واحد بيشتمهم تقول معلش والمسألة بسيطة زي ما طلع بعضهم وقال دي مسألة فيها نقاش بين أهل العلم أنا ما اعرفش أهل العلم مين هو اللي بيعنيها اللي فيهم نقاش إن كان يقصد أهل العلم المعاصرين اللي, اللي قال إن ممكن وإن المذهب الجعفري ده مذهب خامس ده في الحقيقة كان خطأه أبين وأظهر من أن يرد عليه يعني ما يحتاجش إنك تتكلم أصلا وقد تبين من القوم أنهم كانوا لا يعلمون ومنهم من كان ذهب إلى إلى هذه البلاد واطلع على أخبارهم فلما رجع غير كلامه وكتب في ذلك كتبا ده موجود كتب كتب وقال أنا ما كنتش أعرف وأنا أعتذر إلى الله أنا كنت أفكرهم ناس يعني مذهب زي واحد حنبلي واحد شافعي ما كنتش أفتكر إن ده دين جديد آه ده دي دين تاني غير دين الإسلام مش جديد بقى ده دين تاني خالص ولعلكم تتابعون في دروس هذا المؤتمر ما تعرض إليه مشايخنا من ذكر هذا الدين هتلاقيه بيذكر لك ان ده دين تاني خالص فعلا دين خ... دين جديد مش هو الاسلام الذي ورثناه النبي عليه الصلاه والسلام فيلتحق بمن يكره الانصار من تساهل في امرهم ولذلك ايها الاخوه يذكر اهل التاريخ ان بعض اهل العلم جمعهم الفاطميون الشيعه وقالوا لهم اما ان تسكتوا عن صب الصحابه او نقتلكم فما تختاروا فقال العلماء جميعا في نفس واحد اقتلونا يعني المسألة مش سهلة ولا بسيطة ولا فيها أخذ ورد أهو نموتكم ولا تسيبوا قال لهم موتونا فقتلوهم جميعا فعلا عشان كده لما بيجي يقول لي ان طيب أهل مذهب أهل السنة لا زال باقيا في مصر يبقى إذا الشيعة قعدوا 200 سنة ما عملوش حاجة الكلام ده مغالطة تاريخية وارجعوا في ذلك إلى الخطط للإمام المقريزي رحمه الله قال وقد تشيع خلق من أهل مصر في الحكم الفاطمي خلق يقول لك طب ما ايه الدليل اذا كان المذهب السني قائم المذهب السني قام ليه بقى ببذل العلماء لدمائهم في ساحة الإنكار من أهل العلم وساحة الجهاد من أهل السنة المجاهدين يعني هم قعدوا 200 سنة مين اللي قلعهم أهل العلم وقفوا في الشوم وحافظوا على المذهب السني فقتلوهم كانوا بيقتلوا في أهل العلم قتلا ذريعا أيها الإخوة حتى ان الامام ابو بكر النابلسي سلخوه حيا اتسلخ حي ثم جاء بعد كده نور الدين زنكي وارسل رسله على راسهم كان اسد الدين شريكو وكان بيتبعه ابن اخوه صلاح الدين ايوبي وكانوا في مصر لحد ما تامر صلاح الدين فصار سلطانا على اهل مصر وبعدين قلع هذه الدوله لحد ما اخر خليفه منهم من الخلفاء الفاطميين صلاح الدين خد الفرس اللي تحتيه بعت له قال له اديني الفرس عايز فرس راح نازل من على الفرس ومش على رجله تصور فأذله ذلا ثم قلعه إنما دون ذلك كانوا موجودين وأثرهم لسه موجودة أنت عندك قبر الحسين وقبر السيدة ده كل ده ما هنعرفش عنه حاجة تاريخيا ما حدش نزل من دول إلى مصر خالص عشان تقول لي ده قبر كان بيجيبوا الفاطميين يجي لك تابوت ويعملوا له فرح يا جماعة اللي في التابوت ده ده راس الحسين فيخرج أهل التاريخ وأهل النسب وغيره بيقول لك الكلام ده ما حصلش وهذا القبر باطل ده مش موجود فيظهر لهم السيف هتسكت ولا موتك فمنهم من كان يتقي ومنهم من كان يبذل دمه في ذلك إنما الحقيقة مش هم ما أثروش لا أثروا والناس تشيعوا في الحقيقة فآية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وحب من تحب وحب من يحب حبيبك حب لحبيبك مش كده حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءه فيحاد الرجل منا أباء لأن أبوه بيحاد ربنا وأنا أحب رب ربنا عز وجل فأختلف مع أبي لأجل ذلك فكذلك إذا كنت تحب الأنصار لازم تبغض هؤلاء ودفع هؤلاء إنما يكون بهذه المشاعر أنك تكون من جواك كاره إنما أن يطلع حد نفاجأ لا أن يطلع حد يدفع ويقول معلش وممكن تمشي وزي ما أنت شايف اهو بكرة تشرب الخمور في الطرقات مش عايز أقول على المنابر ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر ولن ينبس أحد منا ببنت شفا لأنك سكت أولا وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمران بن حصين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهو ده أيها الإخوة مصطلح السلف كما قال الذهبي رحمه الله في العبر أو في أول ميزان الاعتدال قال ما فحواه والسلف اصطلاحا هم القرون الخيرية الثلاثة أول 300 سنة أول 300 سنة كان فيهم الأئمة الأربعة وفقهاء الأبصار والذين تعرفهم هؤلاء واخد بالك ده مصطلح عشان كده احنا بنقول بقى أن المنهج السوي الذي تأتمر أنت به أن تتبع الكتاب والسنة بفهم هذه القرون لأن النبي شهد لهم قال دول خير الناس خير الناس في عقولهم وفي فكرهم وفي نظرهم وفي اتباعهم وفي فهمهم وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل المقصود في هنا أنتم دول أول ناس مين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما أخرجه الإمام البزار ووثق رجاله شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين يعني الصحابة أفضل الناس من الإنس والجن بعد الأنبياء والمرسلين وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة بيعة رضوان كما تعلمون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة وسئل مسروق بن الأجدع فقال من السنة حب أبي بكر وعمر من السنة يعني إيه؟ يعني من اللازم من اللازم أن يحب المرء من المسلمين أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وزي ما قلت لك حبيب وحبيب حبيب يعني أنا بحب أبو بكر وعمر يبقى تكره الشيعة لأنهم لا يحبون أبا بكر وعمر ويسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وعن أبي زرع الرازي أبو زرع الرازي أيها الإخوة كان إذا زار الإمام أحمد لا يصلي الإمام أحمد النافلة يروح يصلي الفريضة في الجامع ويرجع جري على البيت ليه؟ عشان يستفيد أحمد بن حنبل شيخه يجلس مع أبو زرع الرازي ويدارسه فيستفيد منه أحمد بن حنبل نفسه أبو زرع الرازي ده صلى عشرين سنة في المحراب ما شافش الكتابة اللي على المحراب عشرين سنة كان هو إمام قومي حتى قيل له يا إمام ما تقول في الكتابة على المحاريب فقال كرهها السلف فقالوا له فمحرابك مكتوب عليه فنظر متعجبا إليهم وقال أو يدخل أحد في الصلاة وهو ينظر أكتب على محرابه أو لا أنا بدخل لي شأن آخر مش شايف عشرين سنة شوف الأئمة الكبار دول ده بيقول أنا أحفظ أربعين ألف حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد أسمعهم لك أربعين ألف بالسند والمتن كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد أمضي فيها كما يمضي أحدكم في قل هو الله أحد قال بقيت لي عشرون سنة ما راجعتها ما رجعش عليهم من عشرين سنة ما رجعهمش شوف هؤلاء الأئمة بيقولوا إيه قال أبو زرع الرازي رحمه الله سمعت قبيصة ابن عقبة يقول حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة وسئل الحسن البصري رحمه الله عن حب أبي بكر وعمر أسنة هو فقال الحسن بل فريضة لأن الناس مش هيفهموا السنة يفكروها سنة يعني مستحب قال لهم لا ده فرض يعني من كرهاهما فيه نفاق ومن ثم فهو آثم وقال الحسن رحمه الله من جهل فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة كان السلف يعلمون أبناءهم فضل أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن شوف لما بتمسك الولد وتقعد تحفظه ويقول وراك وتحفظه أو ده كده تمسك ابنك وتقعد معاه كده اسمع يا ابني سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان وعثمان اسمه أبو قحافة وعبد الله اللي هو أبو بكر ويقال له عتيق واسمه عتيق عشان شكله حلو واخد بالك وتفضل تعلمه كده سمع يا ابني يسمع لي سيرة أبي بكر أقوم داخل على سيدنا عمر وعلي وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد يطلع الأبناء بيحلموا بالصحابة هو ده الجيل اللي هيقدر يعني إيه دخول الشيعة وانت بتكلم الناس النهارده يقول لك الفتنة ميتة لعن الله من أحياها فتنة فتنتين اللي ده اللي دخلهم اللي أحياها مش أنت ده هو كانوا ميتين وأنت اللي أحيتهم مش كده ولا لأ لو كنا بنقول يعني إن, إن, إن الفتنة ميتة وإن كان هؤلاء القوم كانوا موجودين طب لما كانوا موجودين امال انت زعلان ليه من دخولهم الآن برضه مما يقال ما هو كانوا أصلا موجودين وكان عدد في مصر عايز أقول لك شيء تدقق فيه جيدا فرق بين من سمح له بقرار سياسي ومن سمح له بقانون دولي يعني قانون الدول ان الناس بتتنقل بين البلدان صح كل الدساتير الدنيا بتقول كده الا اللي محظور بنقول له انت محظور بس بس بقى لما تدخل بلد بتراعي قانونها مش كده ولا لا حتى القوانين السافله يعني اللي يدخل امريكا يقول لك مثلا ما تخشش شيكاغو بعد المغرب لو دخلت واتسرقت ماليش دعوه اذا غربت الشمس ودخلت المكان ده هتتسرق مش شغلي ده قانون سافل في حد يقول كده حكومه تقول كده المفروض تدفع عن عن المواطنين لكن ده بيبقى وانت بتاع وانت ما هتخشش المكان ده الا لما قبل المغرب بعد المغرب ما انتش داخله يبقى اذا الدوله كانت تسمح دوله الاسلام ولا لا كان عادي جدا خش عادي جدا بس تأتمر بامري لو مسكتك بتشتم الصحابه هوريك ما بين السجن والقتل في السجن كما سترى من مذهب الإمام أحمد قال يتجلد في يتحبس ويتجلد قال له طب لحد امتى قال لحد ما يبطل طب ما بطلش ومات قال يموت يموت من الضرب تصور لكن يحوط هذا الجناب كما سأذكر لك ما فعل السلف في حياطة جناب هؤلاء لكن انت لما لما يدخل بقرار بخلاف القرار العام يبقى ليه شيء من الحصانة صح ولا لا ما تقدرش تيجي ناحيته عشان كده لما يجي مثلا حد يتكلم مع حد او يعترض حد منهم تلاقيك اعترضوك ليه اعترضوك اما سالم دخله بكره تلاقي نفسك مش قادر تتكلم على المنبر الكلام اللي بتتكلمه النهارده بمنتهى الاريحيه هتلاقي بكره مش قادر تتكلم لانه اخذ منك عصبا مسكك مسكه وهؤلاء القوم لا يتبرع لك بشيء البتة الجماعة دول عقوا ربنا يا جماعة عقوا ربنا سبوا ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كان بينه وبين الناس معاهدات والله اقرأوا هذه المعاهدة مع أنها تروى بغير سند يعني بعض أهل الحديث بيقول ده أنا نقف لها على سند لكن اقرأوا ما, ما, ما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة ودول كان مجتمع واحد يعني موجودين في المجتمع في, في, في بلدهم ومع ذلك قال اليهود أمة والمسلمون أمة انت في حتة وانا في حتة الناس تعرف كده من أول يوم لأن مخالطة هؤلاء يقلب لك الدنيا وانت حتى شايف يعني مش عايزين نتطرق إلى مسألة غيرها قال الإمام النووي رحمه الله وفضيلة الصحبة ولو للحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء الإمام النووي بيقول عشان بس صاحب النبي لو لحظة لو شافه مرة لو وقف معاه مرة لا يوازيه أحد مما لم يفعل هذا من الأمم التي تأتي من بعد أبداً وقد انعقد الإجماع على عدالة الصحابة بما لا يسمح لنقاشهم ما فيش حد يقول لك ايه ولا انا بتكلم مع سيدنا معاوية علشان واحد صحفي يكتب لك مقال في معركة الجمل انت ايش دخلك انت في معركة الجمل تفهم ايه عشان تتكلم في معركة الجمل ويحطه على من شاء لما تيجي يكلم لك انا بشتمش ده أنا بناقش المناقشة دي شتم كما سأبين لك على باب اللغة انعقد الإجماع على عدالتهم قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه العظيم الكفاية عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله عز وجل لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم ثم ذكر آيات مما ذكرت من قبل وأحاديث ثم قال رحمه الله أي الخطيب البغدادي بعدها في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها وجميع ذلك يعني من الآيات والأحاديث يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق إلى أن قال رحمه الله هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله كافة العلماء قال لك ما تتكلمش في الصحابة خالص خالص إنما تتكلم في الجيل اللي بعديه بقى أقبل منك ما أقبلش منك دي مسألة ثانية إنما الصحابة أبدا وده إجماع وانتوا عارفين إن الإجماع عند أهل الأصول يقضي على الآيات يعني لو في آية توجب حكم وإجماع انعقد على خلافه ولو صح هذا الإجماع يقال بأن هذا يقال بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال وكذلك حكى هذا الإجماع الإمام النووي رحمه الله وكذلك حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني وكذا حكاه الإمام السخاوي رحمه الله وجماعة من أهل العلم ثم أنتقل إلى الموضع الآخر الثاني وهو النهي عن سبهم ده فضلهم شفت ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بإيه والنبي ذكرهم بإيه وأهل العلم من التابعين والصحابة أمثالهم ومن العلماء كيف ذكروهم النهي عن سبهم لازم قبل ما أقول إيه هو, إيه هو النهي عن سبهم أقول لك إيه هو السب أصلا لأن بقول لك اللي بيكتب مقال بتقول له شتمت بيقول ما شتمتش ده أنا بناقشه يوم هو بيناقش يقول لك وعائشة قد خرجت على الجمل المدبب وأثارت أربعين ألف قتيل وكان طلحة رجل طيب عارف طيب يعني إيه؟ يعني على قد حالاته وكان الزبير هو من يجره الزبير هو المشي ده كلام ده تقوله على صحابة النبي واحد طيب وواحد معلش وت... و... و... و... وأمنا عائشة رضي الله عنها ركبت جمل مدبب وموتت 40000 ده, ده, ده هو النبي كان مصاحب إيه بصح... ب... يعني دول كانوا إيه بصراحة يعني كما قال أهل العلم من أراد أن يسب الصحابة فإنما أرادوا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يريدون أن يقولوا رجل سوء كان له صحابة سوء يعني تصور لو أنا جاي لك النهاردة وأنت منتظر أنك تسمع مني كلام لله ورسوله لقيتني داخل معاه واحد حرامي في إيدي مثلا ولا داخل معاه امرأة متبرجة تسمع مني إيه ده أنت حالك الجواب باين من عنوانه كما يقولون فالنبي لما صاحب دول يبقى النبي نفسه كان إيه بقى وحاشا وكلا ورفضا وإلا فأصل السب هو التنقص وارجع إلى كتب اللغة ترى هذا المعنى أصل السب هو التنقص ولذلك خرج الحطيئة تعرفوا يا اخواننا الشاعر اللي اسمه الحطيئة ده راجل كان راجل سباب شاعر هجاء كل ما يكتب شعر يشتم فيه حتى من الطرف ان بيقولوا جه في مره صحي كده مش عارف يشتم حد لا امه معديه راح مقلب في تين شعر شتم امه المهم انه يشتم اي حد لحد ما جه في مره ما لقاش حد خالص عارفين عمل ايه شتم روحه الف شعر وشتم نفسه الراجل ده جه بيتكلم عن الصحابي اللي هو اسمه الزبرقان بن بدر رضي الله عنه عارفين قال له ايه قال له فدع عنك المكارم لا ترحل اليها وامكث فإنك أنت الطاعم الكاسي إيه رأيكم في الشعر ده يا أخوان بيقول له أنت ما تروحش تدور على المكارم أنت خليك قاعد ده أنت رجل بتاكل كويس وبتلبس كويس دي شتيمة ولا الزبرقان ابن بدر جري على سيدنا عمر قال له الحطائية شتمني وسيدنا عمر زي ما هتشوف كده كان بيغضب للصحابة جدا عشان ما يتفتحش الباب ده أبدا فلما قال له ذلك غضب عمر واستدعى الحطيئة فلما دخل عليه قال كيف قلت قال قلت كذا وكذا فمكث عمر يفكر وده شتيمة ولا مش شتيمة شكله كده تنقص بس ده هو بيقول له الطعم الكاسي قال خلاص احنا نجيب اعلى من الناس بالشعر يقول النسق ده يمشي شتيمة ولا ما يمشيش فارسل الى حسان بن ثابت رضي الله عنه فدخل عليه حسان بن ثابت فقال له إن الحطيئة قد قال كذا وكذا في الزبرقان بن بدر وقد شكى لي فاسمع ما قال ثم قل لنا أمن السب هو أو من المدح فقال له حسان يا حطيئة كيف قلت فقال قلت كذا وكذا وراح مسمع له البيتين اللي قلتهم لك دول عارف سيدنا حسان قال له ايه قال يا أمير المؤمنين قال له عمر أسبه يا حسان كده يبقى شتمه قال يا أمير المؤمنين لقد سلح عليه انتوا عارفين سلح عليه يعني ايه يعني تبول فوق دماغه مش شتمه بس ده تبول عليه ليه لأنه بيقول له أنت ما تسعاش لحاجة أنت راجل بتاع أكل ولبس وده وإن كان مطلوبا قد يمدح المرء به في موضع لكن لا يمدح به في باب المكارم قال الحسن البصري رحمه الله من لم ير لله عليه نعمة إلا في المطعم والملبس فقد حضر عذابه عشان كده تلاقي كلمة غلط انت لما حد يقول لك انت عامل ايه تقول الحمد لله واكلين وشاربين و... لا قول الحمد لله الحمد لله موحدين وعلى ديننا وربنا حافظ علينا ديننا الحمد لله صلينا في جماعة النهارده ده يكون اولى ما ان كان الاكل والشرب نعمة ولا لا نعمة عظيمة الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فلما راى عمر ذلك تبين انه سب راح حفر له حفره ودفنوا فيها فاخذ يستغيث حتى شفع الشافعون واخرجه يبقى السب كل التناقص حتى لو كان يقول لك والله انا عايز اناقش السيده عائشه رضي الله عنها يوم لما يقول لي الجمل المدبب ويبدا يسخر في سياق كلامه اقول له وقعت في السب والاصل النهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه عرفت انت ما بيجيش ناحية الناس دول ليه لأن هؤلاء القوم لما أنفقوا لله كانت لهم قلوب خالصة تماما ما فيش قلوب زيهم يا جماعة فأنت بتقعد كل يوم تجيب انتوا عارفين جبل أحد ده يا إخواننا يطوق المدينة ده طوله 7 كيلو جبل أحد ده طوله كده 7 كيلو أو عرضه 7 كيلو وشوف بقى العلماء بتوع الجيولوجيا بيقولوا ان الجبل ده سمبوكسه يعني كده وكده وكمان هو اسفين في الارض وتد يعني فالحته اللي تحت اكبر شوف بقى جبل قد ايه اللي غائص في الارض اكبر من اللي فوق تقدر تقول لي وزن ده يبقى قد ايه لو انفقت كل يوم ذهب ابريز ثم جاء صحابي فمد في كف من ذره وتصدق بيه مره واحده في حياته يبقى افضل منك فحيث صفت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة صار إذا أنفق شيئا بلغ به ما لم يبلغه أحد قط من بعده لذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني لو هو قصاد اللي انت عملته ده خد كف من ذرة أو كف من قمح فتصدق به مرة فهو أفضل من الذي تصدقت به أنت دائما وهذا الحديث الحقيقة له سبب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غاضب خالدا رضي الله عنه غاضب خالد بن الوليد فلما غضب خالد سب قال له كلمة ناشفة كده فاشتكى عبد الر... شوف انت خد بالك ان خالد صحابي برضه مش كده فشكى عبد الرحمن للنبي عليه الصلاة والسلام خالدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي الله طيب هو عبد الرحمن بن عوف صاحبه وخالد ما صاحبه برضه بس لهم رتب فإن كنتم كلكم صحابة بس كل واحد يعرف رتبته لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى فنهى خالد وهو متأخر الإسلام عن سب عبد الرحمن وهو متقدم في الإسلام أمال إحنا بقى اللي جايين من بعد لما شفناش النبي خالص وهم صحابة يبقى كما قال ابن حجر رحمه الله فنهي من لم يرهم أصلا أولى عن السب والقدح وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين شوف الكلام ده من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عشان كده بعض أهل العلم كما سترى كفر من سب الصحابة على بابها يشتم يبقى ارتد خلاص رجع عن الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا عن إيه شوف الإمام المناوي رحمه الله بيقول في فيض القدير إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أي بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات فأمسكوا وجوبا يجب عليك أن تسكت عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق فإنهم خير الأمة والقرون ولما جرى بينهم محامل يعني اجتهادات اجتهدوا فصنعوا ذلك هم الصحابة لما اختلفوا كانوا زينا حتى في خلافهم ده انت في معركة الجمل والناس يموتون سيدنا الزبير شاف سيدنا عمار واقف مديله ظهره كده سيدنا عمار شاف سيدنا الزبير يمد ظهره وانت عارف ان الصحابة ان سيدنا الزبير ما كانش بيقاتل اصلا ده كانوا بيحوشوا اللي كان بيقاتل المبتدعة هم اللي هيجوا الحرب دي راح سيدنا عمار كان مع سيدنا علي في جيشه راح ماسك الحربة ببطن الحربة ببطنها راح مديله في ظهره يعني حتى الكنترول لدرجة انه ما يمسكش بسنها واحنا في حرب ممكن اضربك اموتك لا راح ضربه ببطنها شوف السيطرة دي فالتفت اليه الزبير فقال اتقتلني يا ابا اليقظان قال لا يا ابا عبد الله انا عايز امشيك بس مش هموتك ولا حاجه حد بدم ده احنا الرجل اختلف مع انسان عندنا ذبحه اختلف معاه خلاف كده اتخانقوا مع بعض جاءه ليلا ومعاه شويه ناس وذبحوا فحتى في خلافهم كانوا اسوه كما قال الرفعي رحمه الله فكانت اخلاق المسلمين من خلف سيوفهم فصارت السيوف من جمله الاخلاق كان حتى السيف نفسه بيمدح ولذلك الغرب مدحونا في حربنا فضلا عن مدحهم لنا في سلمنا يبقى إذا ذكر الصحابة فامسكوا يبقى واحد يكتب مقال عن معركة الجمل ولا يكتب مقال عن معركة صفين ولا الكلام ده إلا أن يكون التنبيه التاريخي التأريف فقط إنما أنه يتكلم في ده أبدا ولذا قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول فيما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فقال هذه حروب طهر الله سيوفنا من دمائها فلا ندنس ألسنتنا بذكرها ما تخشش ما خدش بلساني فيها أنا مالي وده عمر بن عبد العزيز اللي لما دخل عليه الإمام الزهري رحمه الله قال له عمر بن عبد العزيز أنا أحفظ مثل الذي الذي تحفظ غير أني نسيت وذكرت أنت افتكرت وأنا نسيت بس إنما أنا زيك حافظ زيك بالظبط فكان عليم رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم قال المبارك فوري رحمه الله وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم بعضهم يوثقه وبعضهم يقول فيه مقال قال المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوازي الله الله الله بالنصب فيهما يعني اتقوا الله ثم اتقوا الله كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم اوعى اوعى الصحابة اتقوا الله فيهم ثم اتقوا الله فيهم تاني لا تتخذوهم غرضا الغرض ما يوضع يقصد به الهدف لما إنسان يقول إنسان أخذه غرضا أو أغرض به يعني أصاب عرضه فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى تخليه هدفك أبدا ولا تحط نصب عينك أبدا ولا تيجي ناحيته خالص لأن دول اللي حملوا الدين أيها الإخوة لما تقولوا إن دول زي ما الشيعة بيقولوا إن الصحابة كلهم منافقين كانوا كفار إلا ثلاثة وأقصى ما ذكر سبعة الله طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج وبين يديه ما يربو على المائة ألف صحابي دول كلهم نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة يبقى بعد كده اغسل ايدك بقى من القرآن والسنة دور على السبعة دول بس أو على الثلاثة الأربعة دول بس وشوف رو إيه هتلاقيهم رو لك كتاب صغير كده ملزمة يبقى شوف بقى هتنتفع منها بإيه ده يوثق يعني عايزين يهدموا الدين برمته من أحبهم فبحبي أحبهم أي من أحبهم إنما كان يحبني فلذلك أحبهم ومن أبغضهم لأجل أنه يبغضني النبي بيقول كده ده بيبغضني بيكرهني أنا عشان كده يا أخوانا أنا سمعت بأذني وأنا قبل ذلك قلت للإخوة انسخوا الكلام ده من المواقع وروه للناس سمعت بأذني بعضهم يقول سامحك الله يا رسول الله مت ولم تبين لنا من الإمام من بعدك تركت الأمة في ضلال يا رسول الله بيقول كده شوف بقى سيدنا العباس بيقول ما مات رسول الله وترك طائرا يخفق بجناحيه في السماء إلا نبأنا من خبره الطائر في السماء النبي قال لنا عليه ده أخباره إيه ده بيقول انت ما بلغتش حاجة ولا نبأتش حاجة قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده إلى عبد الرحمن بن أبزة وقد سأله ولده ابن عبد الرحمن بن أبزة سأله في من سب أبا بكر رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن أبزة تضرب عنقه تضرب عنقه يعني ردة قال فعمر طب واللي يشتم سيدنا عمر قال تضرب عنقه أيضا وسب عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقداد بن الأسود الكندي فقال عمر ائتوني به لأقطع لسانه وهم به لولا شفاعة الشافعي سيدنا المقداد جه اشتكى لسيدنا عمر قال له قال له عبيد الله ابنك عبيد الله مش عبد الله قال له عبيد الله ابنك شتمني فلما سمع عمر ذلك زمجر قال هاته لي واتوني بالحداد وجاب الحداد فعلا وقال مد لسانه مد لسانه فعلا الحداد مسكه كده قبض على لسانه وشده له بره واخذ عمر الشفره ليقطع لسان ولده فضل الناس يتحايلوا عليه معلش وهو يرايح ومعلش لحد ما شفعوا له فلما سكت عمر رضي الله عنه قال دعوني أقطع لسانه حتى لا تتخذ سنة لما تسيبوا النهاردة بقول لك العلماء قالوا لا موتنا يموتوكوا ليه هتبقى سنة لما لما نبص نلاقي الشيخ قاعد وعلى المنبر يسب أبو بكر رضي الله عنه يبقى الناس اللي قاعدة هيقول ده ما فيهاش حاجة مش كده ولا لا ما هو قاعد فضلت اهو فالعالم قال له لا موتني أولى موتني أولى فإن قبري سيكون داعيا إلى السنة أعظم من لساني لأنني إنما سقيت عقيدتي بدمي وليس ما يسقى بالماء مثل ما يسقى بالدم والمهجة لا مش ممكن وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل وحرج رجل على أم سلمة رضي الله عنها حرج عليها في كلمة فأتي به فضرب مئتي جلده يعني زي ما تقول اتكلمت كلمة كده فقال لا مش كده ولا حاجة اعترض بس فجلده عمر رضي الله عنه 200 جلدة انت عارف 200 جلدة دي يعني ايه هينصر لحمه هيطلع لحمه من من من عظمه 200 جلدة عشان بس نعيشها في كلمة لا ما تناقشهاش وروى اللكائي اللكائي ايضا بسند الى علي رضي الله عنه انه بلغه ان رجلا يسب ابا بكر وعمر فدعا به وبالسيف حتى يضرب عنقه فكل ما فيه فقال إذا لا يساكنني في بلد فنفاه إلى المدائن شتم سيدنا أبو بكر سيدنا علي قال هاتهولي لما جاء قال لهم هاتولي السيف وراح قايم عليه فضل الناس تحوشه معلش غبي مش فاهم ده أصله ما يقصدش ده أصله هو بي و... فسيدنا علي قال خلاص طالما ما يقصدش وكده ومش فاهم ما بلغوش العلم ده بس مش هيقعد معاه في بلد واحده راح نفيه فنفاه إلى المدائن في آخر إيران مكانه بقى طبعا ده مكانهم وضرب عمر بن عبد العزيز من شتم عثمان رضي الله عنه ثلاثين صوتا وكذا ضرب معاوية رضي الله عنه رجلا سب عثمان أيضا رضي الله عنهم جميعا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره وفي رواية لمقام أحدهم في الصف ساعة غزوة زي اللي بتعديها غزوة بدر ولا أحد ولا سرية من السرايا أفضل من عمرك تفضل تقوم تصلي كده لأن هؤلاء من أسسوا للإسلام وأصلوا له بخلافك أنت قد جئت عليه قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم أو كان من غيرهم من غير من لبس الفتن يعني لأنهم مجتهدون في تلك الحروب وهم متأولون رضي الله عنهم برضو من جملة ما بيقولوا النهاردة يقول لك لازم أناقشه ليه وأكلمه قال لك ما هو دخل في الحرب ما كانش يدخل طالما دخل يبقى نتكلم بقى ولا دخل في السياسة لا الكلام ده أيضا منع عنه سواء كان دخل في الفتن أو لم يدخل في الفتن قال ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله قال من أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين فهم شر من اليهود والنصارى بل قد فضلهم بل قد, فض بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة فقيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى وقيل للروافض من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد فبيقولوا هم أسوأ من اليهود والنصارى عشان كده برضه من بعض الفتن اللي دخلت حد يقول لك طب ما انت عندك نصارى في البلد ما انت عندك يهود في البلد ما انت عندك وما انت قاعد اهو ودول بيسبون الله طب دي, دي غلطة إلى غلطاتك وانا قلت لك هات قناه تجيب القداس طول النهار يسب الله ويدعي له الولد أنا قلت لك اعمل كده ما أنت اللي عاملها دول كانوا في وثيقة عمر رضي الله عنه يحتفل بالعيد لوحده كده ولا يخرجون بعوثا ولا حاجة خالص انت عملت كده تزود الطين بله تروح جايب لي دول وكمان الشيعة فوقيهم يعني من من يقول هذا من الفقهاء دي غلطة إلى غلطة أخرى فقالوا لأصحاب موسى مين أفضل ناس قالوا لهم أصحاب موسى وقالوا ل- ل- ل- للنصارى مين أفضل ناس قالوا لهم أصحاب عيسى قالوا للرافضه من شر الناس قالوا لهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاليهود والنصارى أفضل منهم في الحتة دي لأنهم بيمدحوا صحابة أنبيائهم على الأقل فصاروا أفضل منهم ولا تعلم فرقة تسب أصحاب نبيها وتكفرهم إلا الرافضة مفيش حد في الدنيا لا من الفرق اللي في الأمة الإسلامية ولا من الأمم الماضية سبوا أصحاب الأنبياء إلا هؤلاء الرافضة وقال اللالكائي رحمه الله بسنده إلى جعفر بن محمد وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر أو دول أهل البيت هم قالوا برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر راحوا قالوا للرافضة الكلام ده قال لهم أهو جعفر بن محمد أهو من أئمتنا وآل البيت وانتم بتقولوا آل البيت أو بيقول أهو قالوا بيقولوا ذلك تقية وأولوا كلامه وراحوا إيه زي بالظبط الجماعة اللي عبدوا عليا رضي الله عنه السبائية سيدنا علي مسك بعضهم وحرقه قاموا قالوا مش احنا قلنا لكم ان هو اله لا يحرق بالنار الا الله او علي الهه شوف الكلام ده وفضلوا يطوروا في الموضوع ويضحكوا على الناس وما تفكرش ان ده لا وفيكم سماعون لهم كما قال الله عز وجل واحنا مش عايزين نقول لك ان موجودين في الاسقاع في الارياف في ال- في اسوان ولا في المنصوره ولا في غيرها ان في ناس تشيعت بالفعل كانوا على السنه فانتهجوا هذا لا سيما ان ده بياتيك بالشهوتين يجيب لك النساء والفلوس بيدفعوا عندهم الخمس بياخدوا اموال طائله تعالى وانا اجيب لك شقه واديك فلوس في جيبك وده اللي بينتسب اليهم كما حدثني بعضهم الشباب اللي بتسعى بس على نشر الورق وتعليق الحاجات وال- ومداوله النت والكلام ده بياخد 5000 جنيه في الشهر ده ابتداء اول كلمه والنهارده الشاب مننا بي- بيفضل ي- يعني يجرع الغصه والمراره عشان يحصل 1000 جنيه في الشهر ده لو حصلهم يبقى يعمل ايه ثم عندك المتعه تحب تبقى كل يوم مع امراه ويقول لك المتعه ديني ودين ابائي ومن تمتع بامرأة فكأنما حج حجة ومن تمتع بامرأة زانية يعني هي أصلا امرأة زانية لفها مع طوب الأرض يعني من تمتع بها فكأنما حج مئة حجة مع الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا أهو ده بقى- بقى دين فهتلاقي الشباب تروح لهم وكان الواجب يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى جعل نظام الدولة ليه؟ للحفاظ على الدين وسياسة الناس بالدين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أدي ده سياسة الناس- الحفاظ على الدين وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أدي ده الحكم بالدين ده ده دي وظيفة ال- الأمراء دي وظيفتهم بس وقال المهدي ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا وهو من أهل البيت أيضا عشان كده الفاطميون كما قال الغزالي رحمه الله يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض لما كنت تتكلموا منها زي بالظبط بشار ده أو ده إسماعيلي رافضي بشار الأسد ده هو وأبوه إسماعيلية رافضة علوية دول يعتقدون أن أميرهم يحل الإله فيه عشان كده بيسجدوا البشار يطلعوا الذين يضللوننا يقول لك ده راجل ده راجل فوق الكفر ده بيقهر الناس لحد ما يسجدوا له لا ما بيقهرهمش يا سيدي ده هم يؤمنون بأن الإله يحل في, ال- في الأمير فبيسجدوا له على إنه هو إله هؤلاء القوم يبطنون الكفر المحض عشان كده تلاقيه بيطحن في الناس طحنا ولا تراه يلتفت إلى الجولان التفاتة هم ضربوه من يومين سمعت منه كلمة ولا هيفتح بقه ويقول له معلش خلاص كان عندنا شويه عناصر هنا عايزين نصفيهم ولا هيتكلم وهو كذلك منذ القديم الوقت ضاق ايها الاخوه جدا على ان اذكر لكم فتاوى اهل العلم لكن مجمل هذه الفتاوى ان من سب عائشه رضي الله عنها بما براها الله منه ربنا سبحانه وتعالى برأ عائشه من ايه من الزنا الجماعه الفجر الكفره دول يقولون عن عائشة رضي الله عنها أنها بقي عليها حد الزنا وأنه إذا خرج مهديهم من السرداب اللي مش هيشوف وشه أبدا في حياتهم إلا أن يكون المسيح الدجال إذا خرج مهديهم هذا نبش قبر عائشة فصلبها وأقام على عظامها الحد بيقول الكلام ده ده بيقول الكلام ده على مرات النبي عليه الصلاة والسلام لازم تاخد بالك ان هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي امك عشان تتحرك مشاعرك تجاه هذا والله عز وجل قد برأها من هذا اللي يقول كده عليها فهي ردة مستقلة بإجماع أهل العلم لم يختلف في ذلك إنسان ينسب إليه علم مفيش حد مختلف في ده أن من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فهو كافر مرتد وأن من سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال السيوطي أظهر كلام أهل العلم أنه مرتد كافر يعني يعني يجب على الحاكم المسلم أن يقيم عليه الحد فهذا أيضا مرتد أما من سبهم بالتقبيح ففي كفره نقاش بين أهل العلم وقد ذكر الإمام أحمد في هذا أنه يجلد إلى أن يموت لو لم يرجع عن كلامه و... يعني سبهم مثلا قال لك إيه؟ قال لك ده واحد بخيل زي بعض الإخوة يتساهلون أحيانا يمر على بعض الروايات اللي بتقول مثلا أن الزبير بن العوام لما رأى عائشة أنفقت رضي الله عنها أربعين ألفا في جلسة واحدة خدت أربعين ألف دينار ما جاش عليها بالليل لما أنفقتهم فالزبير قال والله لا أحجرن على عائشة عبد الله بن الزبير وهي خالته فقالت عائشة أقال هذا فقيل لها نعم قالت والله لله علي ألا أكلم عبد الله بن الزبير لحد ما صالحها وكده فالبعض يقول لك ان كان عبد الله بن الزبير ينسب اليه شيء من البخل لا عبد الله بن الزبير كان فيه كان فيه حرص بس اني انفق فين لكن بعضهم بيقول دخلت على عبد الله بن الزبير فرأيت على رأسه عطرا كان رأس مال يعني العطر اللي حطه فوق دماغه لو معايا كان راس مال افتح بيه محل محل عطور يبقى ده ما كانش بخيل ولا حاجه فبرضه تتحرز من انك تقول كده فمن سبهم بالجبن والبخل ومثل هذا فهو لا يكفر لكنه يعذر ونقل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن الامام احمد انه قال من فعل ذلك ادب فان تاب والا جلد في الحبس حتى يرجع او يموت تبت لا ما تبتش تفضل تضربه كده لحد ما ايه لحد إما أن يرجع وإما أن يموت ذلك لعظم قدرهم أيها الإخوة وقد فضلهم الله عز وجل على بنائهم لهذا الدين من أساسه فقد ابتنوا هذا الدين من الأساس وقد قدموا قدمهم الله عز وجل على جميع الناس وسقاهم من بحر معرفته أروى كاس وجعل أفضل وجعلهم أفضل من رعى الأمم بعد الأنبياء وساس وخاطبهم أصالة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص كسرى بالريق أو عثمان الصابر على مر المزيق أو علي بحر العلوم الغمر العميق أفيهم مثل حمزة والعباس كنتم خير أمة أخرجت للناس أفي الأمم مثل طلحة والزبير القرينين أفيهم مثل خباب وخبايب هيهات هيهات لهم من أين أفيهم من له صبر سعد وسعيد ومن مثل الاثنين لئن شبهنا هؤلاء بغيرهم فقد أبعدنا والله القياس كنتم خير أمة أخرجت للناس آثر الصحابة الفقر والمجاعة واشتغلوا عن الدنيا بالطاعة ولما سأل النصارى مائدة للمجاعة صبروا في نصرة الدين على قوت الأضراس كنتم خير أمة أخرجت للناس ردوا كتابهم وقد سطر وسك وطلبوا صنما وقيد الهجر قد فك وشكوا عند الجبل وما في الصحابة من شك فأين تشبيه المسك باللك فإنما يكون وسواس كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم أعلى من ابن عوف أو أنبل أو من ابن أبي وقاص الذي بالورع تقبل أو مثل الزبير الذي بذل نفسه وسبل تالله ما فيهم مثل من أدبر منهم أو أقبل لترفع صوتك يا هذا بفضلهم ولا باس كنتم خير أمة أخرجت للناس هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أجابوا وأجزلوا ولا يستطيع الفاعلون فعالهم ولو حاولوا في النائبات وأجملوا نسأل الله عز وجل أن يرضى عن الصحابة وأتباعهم والتابعين وأن يلحقنا بهم على خير إنه جواد كريم أيها الإخوة هذه أعراض من حمل الدين بين أيديكم في خطر فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا وأعلموهم أن الغابة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سدتها قانون إن مات فيها رئبال خرج من بعده رئبال نسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم بفضله ونعمته نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين